السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله هكذا أيام الخير تمضي وتنقضي سريعة غير بطيئة وقطار الخيرات والبركات والثمرات لا ينتظر احدا ان من يدرك يركب ومن لا يدرك يفوته القطار واذا فاته القطار فهذه اخر رحله الى عتق الرقاب اخوتي اننا بحاجه الى ان ندرك لان هذا القطار يتوقف في محطات والمحطه التي تمر انقضت انقضت لن تعود اليها مره اخرى ايما يوم من عمرك مضى فلن يعود هذا اليوم أيما فرصة من فرص المغفرة انقضت فلن تجد هذه الفرصة مرة أخرى لن تجدها عدت خلاص خلصنا مش هتر... مش هيرجع اليوم تاني يعني عدى يوم ال... كذا يوم الاثنين ما فيش ما... قعدوا الثلاث واربع الاثنين الجاي مش هو ده ده حاجة تانية حاجة تانية ده خمسة والتاني 12 ده 15 والتاني 22 ما, ما في... ما فيش حاجة بتتعاد تاني وهذه خطورة أمور الحياة هذه خطورة أمور الآخرة أن ما مر لا يعود وأن الحياة إذا انتهت فليس سبيل فليس ثمة سبيل لإعادة أخرى دايما تجد الكفار يقولوا في النار لو أن لنا كرة فنكون من المحسنين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون يقولوا وهكذا يطالبون ويتمنون ويشتهون ويحبون ويريدون وينادون ويستشفعون ويبكون ويصرخون وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا منها نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم فاتت خلاص خلصت فالشاهد اغتنم هذه الأيام واغتنم هذه الفرص ولذلك قال جل جلاله وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا خلفة يخلف بعضها بعضا يوم ورا الثاني وموسم ورا الثاني المهم تلحق وقفنا مع ذوق ثمرة اتباع النبي وأحلى ثمرتين اللي عدوا دول ثمرة لا إله إلا الله وثمرة حب النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله دي ما فيش زيها لما القلب يشعر بطعم لا إله إلا الله زي ما قلت لكم كده لا يمكن يشرك يشرك إزاي ما يقدرش مع مذاق لا إله إلا الله ان هو يعبد حد تاني ولا يحب حد تاني سبحان الله العظيم عشان كده قلت كده قلت اللي يحب ربنا هو ده اللي فهم معنى الحب فما ينفعش يحب حد تاني ده حب ربنا الذي له الجمال كله والكمال كله والعظمة كلها والقوة كلها والقهر كله والقدرة المطلقة لله حب العظمة دي حب ربنا جل جلاله العظيم الجليل الكبير المتعال القهار الجبار الملك طب احب مين تاني بقى خلاص موضوع الحب انتهى حب مين الناس اللي بتحب السفاسف والسيئات والسفاهات والتفاهات دول ناس بيحبوا اي حاجه لانه ما بيحبش ربنا ولو احب الله لاكتفى به انا بتكلم بقى على الحب الحقيقي حب الشهوات وحب التفاهات ده موضوع مش حب وانما تسالي تسالي اي حاجه وخلاص فالشاهد ان اللي يذوق ثمره لا اله الا الله اللي يدوق طعم ثمرة لا إله إلا الله ويحصل تعلق قلبه بالله لا يستطيع قلبه أن يلتفت إلى غير الله يتم الإقبال على الله والانشغال بالله والعكوف على طلب مرضاة الله فلا يلتفت القلب ولا يتحول اثنين ثمرة اتباع النبي ازاي نعملها اسمع بقى واحد الاقتداء بالنبي والتأسي به الاقتداء بالنبي والتأسي به ظاهرا وباطنا يبقى ظاهرا كانت لحية النبي ازاي قلت له كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان له لحية اه قد ايه مات رسول الله كما حدثت السيدة عائشة ولم يأخذ من لحيته لا من طولها ولا من عرضها خلاص هي كده زي ما ربنا خلقها ورا النبي صلى الله عليه وسلم طب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان ماسك في ايده سبحه ما كانش ماسك في ايده حاجه خلاص ما مسكش في ايده حاجه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي في البيت ولا في المسجد ورا صلى الله عليه وسلم طب سيدنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب ربنا قد ايه التأسي به باطنا أن أبقى من جوايا من جوه قلبي متأسي بالنبي مش بس ظاهرا الظاهر كان أحب الثياب إليه القميص وكان أحب الألوان إليه البياض وكان وراه ده ظاهرا باطنا بقى ان جوه قلبي ابقى متاسي بيه ان انا اللي انا بعمله ده بحب مش منظره ولا شكليات ولا حب مظهره ولا وانما اتاسى به صلي عليه صلى الله عليه وسلم في تواضعه شوف كان سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم الله يمدحه فقال الله للنبي وإنك لعلى خلق عظيم يا ما كررت وقلت أنا متعجب كيف احتمل قلب النبي مدح الله له ده انت لو واحد مدحك ولا أثنى عليك من المشهورين ولا الكبار شوية ولا اللي انت بتطلب رضاهم وتتمنى لقائهم تموت من الفرح ظهرت صورتك في جورنان تشيلها في ال في, في البيت مش عارف ظهرت في حته تحتفظ بيها وتحطها على تليفونك وتفرج الدنيا الله الله الجليل والكبير المتعال يمدح سيدنا النبي طب النبي استحمل دي ازاي وبقى بعديها متواضع للناس ازاي هو ده التأسي به باطنا انك انت مهما مهما كنت فلا تجاوز قدرك صليت على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اثنين تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم في حياتك وأن يكون تحاكمك دائما إلى شرعه فعله وقوله واعتقاده و تقريره صلى الله عليه وسلم قال الله جل جلاله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري والك... ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله اثبت بقى شوية وركز معايا وافهم الآية دي على وجهها وهات من الأول قال الله جل جلاله وكذلك أوحينا إليك روحا علماءنا يقولوا إيه علماء التفسير لهم ملحظ لطيف قوي في كلمة روح شبه الله القرآن بأنه روح القرآن كلام الله غير مخلوق خلاص ده اعتقادنا وده إيماننا وأنا راجل آه، سلفي أحب اعتقاد السلف وأمشي عليه ولا أخالفه وأنا تائب من كل كلمة أو حرف يخالف اعتقاد وهدي وعلم وعمل السلف تبت إلى الله على هذا نثبت حتى نموت إن شاء الله الشاهد ايه عشان بس ما حدش يفهم كلامنا غلط ويروح يقطع حته ويقول لك شوف لا انا بقول اهو اننا كل ما نقوله ونعتقده ونعمله الكتاب والسنه بفهم سلف الامه كلام نهائي واخير ولا يحتاج الى اي مراجعات اقول بقى براحتي وكذلك اوحينا اليك روحا بعض اهل التفسير يقول ايه شبه القران بانه روح فلا بد للمؤمن إذا كان محبا لله ورسوله أن يسلم قلبه إلى رسول الله فينفخ فيه من هذا الروح الذي أوتيه فتدب فيه الحياة فهذا القلب قطعة مضغة من اللحم والدم العبيط مثل الجنين في بطن امه يكون نطفه مضغه علقه حتى يرسل الله اليه الملك فينفخ فيه الروح فيصير بشرا سويا ادميا فكذلك قلبك لحم ودم ما فيهش روح لحد سيدنا النبي إذا استسلمت لهديه واتباعه وأمره وسنته وفعله وقوله وعمله وعبادته تدب الروح في قلبك فيصبح بعد ما كان هذا القلب مجرد لحم ودم يبدأ القلب يتحرك الايه انزعاج القلب قال ايه انبعاث القلب قال ايه قول القلب قال ايه هذا ان يقول القلب وان ينبعث وان ينزعج وان يتحرك وان يتوجه وان يسير الى الله سبحانه وتعالى لازم تكون في حياه الحياه دي مش هتيجي غير بعد اتباع النبي وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ربنا بيقول لسيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم أنك يا محمد ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان وإنما هذا من الله الذي علم النبي هو الله والذي فهمه وأوحى إليه هو الله والذي دله كيف يدعو وكيف يعلم وماذا يقول وكيف يسير إليه وكيف يصل إليه وما الذي يرضيه وما الذي يسقطه الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فالرسول صلى الله عليه وسلم لازم تستسلم له كده فلا وربك لا يؤمنون مش هتؤمن ولا هينفع لك إيمان ولا هي... هينضبط إيمانك ويصلح إيمانك ويصح إيمانك ويقبل إيمانك إلا إذا سلمت للنبي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وقلنا مش بس كده بعد ما تستسلم تسمع الحكم ولا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت بعد ما تسمع قضاء النبي في المسألة ما تقولش ماشي أنا من النبي قال خلاص سبحان الله العظيم لا ده انت تبقى ايه ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا فيش حرج يبقى اقول الله دي اجمل حاجه كنت اتمناها ان النبي يقول كده ان النبي يعمل كده ان يطلع ان هدي النبي في الحته دي كده ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ثلاثة الرضا بحكم رسول الله وشرعه أربعة طاعة النبي فيما أمر دون تردد قال الله جل جلاله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا هي دي عدم التلوم او التلون عدم تلوم عدم تلوم الاراده عليك اكبر مشكله بتواجه مسلمين في زماننا التردد والتردد ليس من سمات المخلصين الصادقين وانما التردد من اخص صفات المنافقين قال الله جل جلاله ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لا الايه اللي قبلها انما يستاذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر انما يستاذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون هي دي قصة ايه قال الله عز وجل عن المنافقين انهم قال الله سبحانه وتعالى واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء تلاقيه نفسه يصلي ويبقى كويس ويبقى من الصالحين ويقرب من ربنا ونفسه يمشي مع بنات ويلبس محزق وملزق ويتنطط في على المزيكا ويروح يقعد قعدات وحشه وهو يرجع بالليل تعبان وقرفان ومتضايق يروح يصلي ويصبح الصبح يغوي مع الغاوي تلاقيها نفسها تتحجب وتتغطى وتقرب من ربنا وتحفظ قرآن وتبطل معاصي وهي في نفس الوقت برضو بتحب انها تلبس المقطع والعريان وال... وتمشي معاه وتسمع وتشوف و... دي اللي ابن القيم قال عليها ايه وقلب في البرزخ القلوب ثلاثة قلب قد ولد وقلب لم يولد وقلب في البرزخ قال قطع قد قطع مسافات وبقي عليه مفاوز وفلوات يعني قرب من ربنا خطوة بس قدامه لسه 3 4000 خطوة على ما يوصل على ما يعدي الهباب اللي هو فيه بس اللي منعه التردد بيقرب خطوة ويرجع عشرة ويقرب خطوتين ويرجع 300 ويقرب عشر خطوات ويرجع 5000 النهارده احنا في فرص وزي ما قلت في اول حلقه ان احنا محتاجين وبشده ان احنا نغتنم الفرصه قبل ما تضيع لان الفرص لا تعود الفرص ما بترجعش خمسة تصديقه فيما أخبر بعض الناس من أصحاب المدرسة العقلية يقول لك أي حديث أعرضه على دماغي على عقلي عقلك فين بس ودماغك إيه ما تعرضش النبي على عقلك النبي قال سمعا وطاعة عبادة العقل الذل لله الذل للشرع الخضوع للشرع السجود لله ستة أن يجتنب ما نهى الله عنه ورسوله دون تردد لما نيجي نقول له التدخين حرام النظر إلى النساء المتبرجات حرام آه، يقول طلعها لي من القرآن دي ونفضل نجيب له أدلة من القرآن لكن هقول لك ما فيش أدلة في القرآن ده من كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا الأمر بإعفاء اللحية وعدم حلق اللحية الأمر بالنقاب بمنتهى البساطة أنا بجاوب بمنتهى البساطة لكن الناس اللي هي عايزة آه، تتفزلك وتتنطط ده موضوع تاني لكن أنا بقول يا ترى زوجات النبي والصحابيات كانوا لابسين ايه بس سيبنا بقى من هنا ومن هنا كانوا لابسين ايه يا ترى كانوا لابسين العريان ده كانوا لابسين الخمار ده ومبينين وجه- وشهم كده كانوا لابسين ايه كانوا مغطيين وشهم ولا مش مغطيين هو ده الكلام وخلصنا وانتهت عند اللي عايز اما اللي عايز بقى يدور ويجيب كلام واخد ورد ومناقشات وجدال ورأي انتوا حرين بقى ده موضوعكم لكن انا بكلم اللي بيحبوا النبي واللي عايزين يحشروا مع النبي ويدخلوا الجنة مع النبي ويبقوا مع النبي في الفردوس الأعلى صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دول موضوعهم مختلف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم على أريكته أي جالسا متبخترا متعاظما يأتيه الأمر من أم من عندي فيقول ما أدري ما كان في كتاب الله اتبعناه أي وما لم يكن لا أتبعه كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيوصف حالة بعض الناس النهاردة واحد قاعد على مكتب عظيم ومنفوخ ومتبختر كده لا لا لا لا لا لا احنا لينا قرآن اللي في القرآن يمشي أما الأحاديث دي كلها ضعيفة وموضوعة سيبك من الكلام ده نحن لا ننكر أن في الأحاديث ضعيفا وموضوعا في أحاديث ضعيفة وأحاديث موضوع نشيلها بقى اركن إن تعالى نتفق الأول إيه الضعيف والموضوع نركنه والصحيح نلتزمه أنا وأنت بس وخلصت القضية ما نقعدش كل ما نطلع حاجة تقول لي لا ده ضعيف وموضوع لا الضعيف والموضوع متب معروف علماءنا قالوا قال له لها جه لها الجهابذة ينخلونها نخلا السنة اتنخلت واتغربلت 100 مرة على مدار التاريخ وزي ما أقول لك كده أي حديث أي حد في الدنيا قال ضعيف بلاش منه ده تعالى نتفق بقى على اللي محدش في الدنيا قال عليه ضعيف زي ما أقول لك كده أحيانا إيه تلاقي مثلا حديث ابن حجر قال عليه ضعيف والنووي قال صحيح تلاقي مثلا ايه الشيخ الالباني قال ضعيف وشعيب الارناؤوط قال الشيخ شعيب قال صحيح ال- كل اللي قالوا ضعيف نركنه نشيله بلاشه ريح دماغك ما تزعلش عندنا في الصحيح كفايه اللي اتفق على صحته ما هي الاحاديث برضه مش البخاري ومسلم بس لا ده كتب السنن مليانه فلذلك اللي اتفق يعني ايه اللي محدش قال فيه انه ضعيف يلزمني ويلزمك يمشي الكلام ده على عيننا وراسنا ونتفق وخلصت ما نجيش بقى يقول لا لا القرآن بس ازاي وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه سبع ألا يقدم قول أحد من البشر على قول النبي كل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي محمد كل بشر ايا كان فلان او علان اكبر اسم يقول يرد ان كان يخالف الكتاب والسنه عشان كده كلمتي المشهوره طول عمري بقول ان اي كلام يجي لك يخالف كلام الله وكلام رسول الله في جزمتك وارميه ولا يهمك تمام سبعه الا نبتدع بعدما أتى به النبي العبادات توقيفية زي ما قلنا كده الصلاة زي النبي ما صلى الزكاة زي ما النبي زكى الحج زي النبي ما حج آه، قراءة القرآن زي ما النبي قرأ الذكر زي ما النبي ذكر العبادات توقيفية الدعاء زي ما النبي دعا توسل زي ما النبي توسل الثناء على الله زي ما النبي أثنى كل شيء ورا سيدنا النبي ما نحوتش يمين ولا شمال تسعة أن تعتقد بأن أن تفرق ألا تخلط ما لله من حق بما للنبي من حق رغم ان احنا بنعظم النبي صلى الله عليه وسلم كما امرنا الله الا ان النبي مش اله مش زي ربنا لا لا لا لا لا لا لا ده سيدنا النبي بنحبه لله لان الله جل جلاله امرنا بذلك اجلال اقواله صلى الله عليه وسلم 11 وهي الاخيره محبته ونصرته ان يكون احب اليك من نفسك قال اما اخواني فقوم ياتون بي بعدي يؤمنون بي ولم يروني يود احدهم لو راني بنفسه وماله دوق دوق حب النبي صلى الله عليه وسلم لما يقولوا لك تدفع كام وتشوف النبي صلى الله عليه وسلم تقول كل ما أملك وولادي وزوجتي والدنيا كلها واشوفه واموت يود أحدهم لو رآني بنفسه وماله أدفع فلوسي كلها واشوفه واموت صلى الله عليه وسلم يا ترى دي عندك بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله